يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يرزقنا واياكم مسك الختام ودايما بحب ادعي الدعوه ديت في اول كل حلقه يعني لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا بواحد فاضل من المؤمنين اللي قلوبهم مليانه ايمان يؤمن على الدعاء فيكون بمثابة الدعاء فيستجاب لنا جميعا فيكتب الله عز وجل لنا جميعا مسك الختام لا ننسى أبدا الشعار بتاعنا اللي بنرفعه دائما بنقول وماذا أعددت له إن المسألة ما هياش مسألة إن أنا أقول يا رب ارزقني حسن الخاتمة يا رب ارزق طب بتصلي ولا عمري بركعها طب يا رب ارزقني حسن الخاتمة لابسة حجاب أبدا عندي استرتشات أحدث موديلات يعني محتاجة يعني ولو أحسن الظن لأحسن العمل يبقى نحن نحسن الظن بالله ده شيء جميل جدا لكن قبل حسن الظن بالله لابد يكون في عمل لابد إن احنا ناخد بالأسباب الأخذ بالأسباب لا يقضح أبدا في توكل العبد على الله سبحانه وتعالى بل مطلوب الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الدين بفضل الله سبحانه وتعالى أي نعم إحنا مش هنخش الجنة أي أصلا بعملنا وإنما هنخش الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن برضه مطلوب العمل مطلوب العمل يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي أهو الآية الآية بتثبت إن إحنا نخش الجنة بالعمل لكن في نفس الوقت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته تقول لي ما أنت كده حيرتنا بقى هنخش الجنة بعملنا ولا برحمة ربنا أقول لك هنخش الجنة برحمة ربنا في الأساس سبحانه وتعالى ولكن في أسباب تخلينا نفوز برحمة ربنا اللي هي العمل وخد بالك بالك من حاجه اخويا وحبيبي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا اللي هي ايه ان انت لما عملت العمل الصالح ده اصلا كان برحمه ربنا لان هو اللي وفقك للعمل الصالح اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك مش هو اللي اقامك في العمل الصالح ده فربنا اللي وفقك للعمل الصالح ده برحمته وتقبل منك العمل نفسه برضه برحمته ودخلك الجنه برحمته يبقى خش الجنه برحمه الله ولا لا ايوه برحمه الله طب برضه ازاي نجمع بين الايه والحديث ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وهنا لن يدخل أحدا منكم الجنة تعمله أقول لك الباء اللي مذكورة في الآية اللي هي بما كنتم تعملون بيسموها علماء اللغة باء السببية وليست باء العوض يعني إيه باء السببية؟ يعني اعمل عمل صالح فتخش الجنة بسبب العمل ده لكن الأصل إن أنت هتخش برحمة ربنا واضح كده إنما باء العوض يعني معنى إيه؟ معناها إن العمل اللي أنا عملته ده يا ربي يساوي دخول الجنة يعني الجنة عوض عن العمل اللي أنا عملته وده طبعا غير صحيح لأن الجنة لما نخشها نخشها برحمة ربنا مش بسبب عملنا لو جمعت عبادة 500 عام ونعمة البصر بس في كفة لرجحت كفة البصر على نعمة العمل الصالح لمدة 500 عام فاللهم ارزقنا رحمتك وإن كنا قد أذنبنا ولسنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا وإن كنا قد أذنبنا فقد قلت يا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء ونحن مهما عظمت ذنوبنا فهي شيء ورحمة الله ستسعنا إن شاء الله جل وعلا أسأل الله عز وجل أن يتغمدني وإياكم برحمته دي كانت مقدمة حول هذا المعنى وماذا أعددت لها اخويا وحبيبي ضيفنا الله النهارده او ضيفنا ليلادي ضيف عزيز كريم زي كل ضيوفنا الاعزاء ضيفنا النهارده وهو ماشي ورايح لمعركه صفين اللي كانت بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما عشان ما حدش النهارده عياذا بالله يوصل فكره انه يسب في معاويه او يسب في علي كلهم افاضل وعدول كل الصحابة عدول ما أرادوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولكنهم تأولوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي وأصحابه إنه ولي ذلك والقادر عليه ضفنا للاده هو رايح لمعركة صفين وهو ماشي في الطريق بدأ يكلم نفسه ويقول كلام جميل جدا ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمات كان يقول والله كلمات بتخلي جسمي والله العظيم أشعر بيقول إيه اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت لو أعرف أن يرضيك عني أن أنا أطلع فوق الجبل وارمي نفسي من فوق الجبل عشان ترضى عني والله لأعملها ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت ووالله ما خرجت وما قاتلت إلا أريد وجهك فلا تخيب رجائي فيك يا رب العالمين ثم طلب من الناس شربة من اللبن قبل أن يقاتل شربة من اللبن فقالوا لماذا قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة ماء ثم قال أزفت الجنان أزفت الجنان قربت وزوجت من الحور العين ثم قال اللهم إني أسألك ثم قال غدا نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يا ترى عرفت مين ضيفنا النهارده ضيفنا النهارده عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه عمار بن ياسر شرب شربة لبن لأنه سمع النبي وهو بيقول له آخر شربة لبن آخر شربة هتشربها في الدنيا دي كلها شربة لبن فاشربها ثم قال أزفت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فقاتل فقتل عمار بن ياسر عمار بن ياسر اللي لما تسمع كلمة آل ياسر آل ياسر عمار وأبوه وأمه التلاتة عذبوا في سبيل الله عذاب لا يخطر على قلب بشر عمار بيعذب وأمه قدامه بتتعذب وأبوه قدامه بيتعذب وخلاص يعني المسألة بقت صعبة قوي بالنسبة لهم ويمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم ويمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة خلاص بقى يهون العذاب وتهون كل حاجة ويهون أي حاجة لو قطعونا حتت خلاص كفاية لما الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يعد علي وأنا بتعذب أنا وأبويا وأمي ويقول لنا صبر معلش اصبروا استحملوا شوية والله العظيم داخلين الجنة داخلين الجنة وكل نعيم دون الجنة سراب وكل عذاب دون النار عافية اه والله العظيم اوعى تفتكر ان اي عذاب في الدنيا مهما كان ممكن يوصل للحظة من عذاب النار اللي النبي قال عنها اوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء اللي النبي أخبر أن ألقي من على شفيرها حجر فوصل إلى قعرها بعد سبعين سنة اللي النبي قال عنها ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا وفي رواية أحمد هي جزء من مئة جزء من نار الآخرة فقال الصحابة إن كانت نار الدنيا لكافية ده احنا لو كنا هنتعذب في نار الدنيا كانت كفاية يا رسول الله قال أجل ولكنها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها يا الله فلما يجي النبي النبي بنفسه ويقول لك صبرا اصبر والله لا تخش الجنة انت وامك وابوك تصبر ولا ما تصبرش اكيد هصبر اكيد هصبر بجد اكيد هيتحول العذاب من محنة الى منحة هي تبقى المنح او هي دي المحن اللي بتخرج منها منح ان انا واقف بتعذب وامي بتتعذب قدامه وقد يتحمل الانسان يا جماعه ان هو يتعذب يعني ممكن اقف اتعذب ويحصل فيا اللي يحصل لكن امي لا وابويا لا انا افديهم بحياتي لكن لما تكون امي بتتعذب قدامي وهتتقتل قدامي كمان وابويا هيتعذب ويتقتل قدامي وافضل انا لوحدي واتعذب مساله صعبه قوي على النفس لدرجه ان جه ابو جهل عليه من الله ما يستحقه وراح مقرب لام لام عمار سميه وراح طلب منها ان تسب النبي صلى الله عليه وسلم فابت فطعنها برمحه في موطن عفتها فكانت اول شهيده في الاسلام عيب يا شباب عيب يا شباب تكون اول شهيد في الاسلام امراه امراه وانت لحد النهارده ما سجدتش لله سجده عيب يا شباب لما تكون اول شهيد في الاسلام امراه وانت لحد النهارده ما قدمتش اي حاجه لدين الله عيب يا بنات لما تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت لحد الآن مستخسرة تلبسي حجاب وتطيعي أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم دي رسالة من سمية بعتها لك بتقول لك يا بنتي يا بنتي ده أنا ضحيت بحياتي كلها عشان ما أقولش كلمة في حق النبي تقوم انت بعد التعب اللي تعبه النبي وبعد العذاب اللي شافه النبي لما اترمى سلى الجزور على ظهري واترمى التراب فوق راس النبي وطرد النبي من مكه وهو يبكي ويقول والله انك لاحب لا بلاد الله الى الله وانك لاحب لا بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت النبي اللي اتهم في عرضه النبي اللي دبرت ضده تسع مؤامرات لقتله النبي اللي راح الطائف وانضرب لحد ما سالت دماؤه الشريفه، النبي اللي انضرب بالسيف في غزوه احد من عبد الله بن قم عليه من الله ما يستحقه ودبروا مؤامره لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ضحى بكل دوت عشان احنا نبقى مسلمين لو نزل النهارده شوارع المسلمين وعدى وبص على الشباب المسلمين الشباب اللي كلهم امل وبص لقى الشباب 90% منهم قاعدين على القهاوي وفي الاستاد وعلى النت وفي الكافي شوب وفي النوادي وفي الشوارع وبص لقى بعض بنات المسلمين قاعدين على القهاوي بيشيشوا تخيلوا الحصر اللي ممكن تدب في قلب النبي تخيلوا النبي كان آخر منظر شافه قبل ما يموت إنه رفع الستارة وهو في غرفة أمنا عائشة بص لقى أبو بكر بيصلي ولقى المسلمين وراه بيصلوا والكل بيبكي فابتسم آخر ابتسامة وقفل الستارة تخيلي إن آخر مشهد هو ده اللي النبي شافه تخيلي لما يفتح الستارة تاني ويلاقي شباب المسلمين أحفاد الصحابة اللي شافهم بيصلوا ورا أبو بكر يشوفهم مرة تانية وهم قاعدين على قهاوي وعلى النواصي وبيعكسوا البنات وماشيين مع ال boyfriend وال girlfriend تخيلوا مدى الحسرة اللي ممكن توصل لقلب النبي كأن النبي بيقول بقى انتوا نسيتوا 23 سنة تعب قمت فيها ما قعدتش وسهرت فيها ما نمتش وطفت البلاد عشان انتوا تبقوا مسلمين وفي الآخر تضحوا بكل دوت وتنسوا التعب اللي أنا تعبته وتخرجوا عن سنتي وعن طاعة ربنا وتعملوا كل دوت وتبعدوا وتشمتوا فينا الأعادي تخيل وتخيل المشهد العجيب دوت سبحان الله عمار بن ياسر ما خلاش الأعادي يشمتوا يشمتوا أبدا بيه أمه اتقتلت قدامه وسمية اتقتلت وهي كأنها بتبعت رسالة بتقول يا بنات المسلمين عيب إن أنا أكون أول شهيدة بتتقتل وانتوا يا بنات المسلمين مش عارفين قدر هذا الدين عيب ان انا اتقتل وانتوا لحد النهارده مش عايزين تلبسوا حجاب عيب ان انا اتقتل واموت شهيده وانتوا لحد النهارده ما بتسجدوش لله عيب يا بنات عيب يا بنات سميه اهي بتقول لك انا هوت انا هوت واتقتلت عشان الاسلام وعشان ديني وعشان نبيي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله مشهد مؤثر جدا ام عمار تتقتل قدامه وممكن الانسان يتحمل اي شيء يحصل له انما امي تتقتل قدامي شيء لا يتحمله عقل ابدا ابوه بعدها يتقتل قدامه ويفضل عمار يعذبه فيه عذاب شديد جدا يولعوا النار ويرموه جواها ويضربوه بالسيوف حتى قال كلمة في حق النبي من أجل أن ينجو وذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول له ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله بقى أنت يا رسول الله اللي أفديك بعمري لكن ما تحملتش أمي اتقتلت قدامي وأبويا اتقتل وأنا من شدة العذاب ما استحملتش خلاص تعبت قلت الكلمة من ورا قلبي فتبسم النبي وقال وكيف تجد قلبك يا عمار قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد لو طلبوا منك الكلمة دي تاني قولها من ورا قلبك يا عمار عشان تنجو ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الله ده عمار بن ياسر يا شباب عمار بن ياسر اللي قال أزفت الجنان قربت حسيت مرة بقرب الجنة حسيت مرة إن الجنة قريبة منك أصل النبي قال لك إن هي قريبة والحديث في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة قريبة جدا قريبة جدا جدا الجنة دي ممكن تكون في انك تحط ايدك على شعر يتيم تملس عليه وتديله شوكولاتايه وتقبله وتقول له انا زي ابوك يا ابني تدخل الفرحه على قلبه يجي يوم القيامه اليتيم ده ممكن يشفع لك يدخلك الجنه البسمه والجنه ممكن تكون قريبه منك جدا في واحده ارمله مش لاقيه تاكل عيالها تروح تديها مبلغ كل شهر تكون بسببها الجنه الجنه قريبه جدا جدا جدا ممكن تكون في ان انت بس تغطي نفسك وتلبسي حجاب عشان تحجبي فتنتك عن شباب المسلمين المساكين اللي مش لاقيين يتجوزوا دولت تحجبي الفتنه عشان يعرف يصلي ويعرف يسجد بين ايدين ربنا وهو مش شايف قدام المناظر الصعبه دي الجنه قريبه جدا جدا بس دوروا عنها يا شباب ودوروا عنها يا بنات وان شاء الله توصلوا لها ان شاء الله وتبقى حياتكم هي في اخرها مسك الختام عشان نبقى ربنا يجمعنا كلنا في الجنه شفتوا قد ايه عمار ضحى شفتوا قد ايه امه ضحت شفتوا قد ايه ابوه ضحى عشان كده قال أزفت الجنان قربت قربت الجنة كأنه حاسس بقربها ما أصل أنس بن النضر شم ريحة الجنة وسعد بن ربيع شم ريحة الجنة والجنة اشتقت لبلال وعمار وعلي وسلمان الجنة كانت مشتاقة لهم والنبي سمع صوت بلال وهو ماشي في الجنة وسمع صوت آه، أم سليم في الجنة إلى غير ذلك من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم جيل فريد أعظم جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ده عمار بن ياسر أزفت أزفت الجنان وزوجت خلاص اتجوزت وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله على الكلمات الجميلة اللي تخلي الجسم أشعر وشوف قبلها بيقول إيه شوف قبلها بيقول إيه يا شباب يا اللي ما عندكش استعداد تفض ربع ساعة عشان تقوم تخش تصلي وتسجد بين ايدين ربنا وربنا بيقول واسجد واقترب تعالى قرب لي قرب لي عشان اكرمك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء زي ما قلت لك تنزل تحت تطلع فوق كل لما تذل نفسك لله كل لما ربنا هيكرمك ويعلي قدرك دنيا واخره شفت عمار بيقول لك الجنة قريبة قوي وزوجته من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا وقبلها يقول ايه اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت ده ربنا ما طلبش منك ترمي نفسك من فوق جبل ولا ترمي نفسك في بحر ربنا قال لك بس تعالى اسجد تعالى اسجد بين ايديا واسجد واقترب تعالى قرب قرب عشان تعيش الحياة الحقيقية ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بأبي هو أمي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ده عمار بن ياسر عمار بن ياسر وياما ناس كتيرة جدا يا جماعة ياما ناس كتيرة جدا من الصحابة تحملوا العذاب ومن التابعين تحملوا العذاب ابتغاء مرضات الله وعشان يموتوا على التوحيد وعلى الإسلام خباب بن الأرد فاكرين خباب بن الأرد حديث في البخاري لما في يوم من الأيام كانت تملكه امرأة اسمها أم أنمار ال- ال- الخزاعية كانت بتأمر العمال اللي عندها يخلعوه لبسه الفوقاني وينيموه على جمر الخشب خشب بيولعوه لحد ما يفضل يبقى عامل زي الفحم وينيموه يقول فما يطفئ هذا الفحم إلا ودك شحم ظهري تخيل ال ال ال ال ان سبحان الله الدهن اللي موجود في ظهره يسيح ظهره يسيح وينزل على الفحم فيطفيه في يوم من الايام اتعذب عذاب شديد لدرجه كشف جسمه مره لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لقى اماكن في ظهره تقدر تحط فيها كف ايديك من العذاب اللي شافه فراح يبكي للنبي عليه السلام والحديث في البخاري بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا تعبنا تعبنا من العذاب ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فغضب النبي النبي ما, ما- ما, ما قالش دينه غضب وزعل جدا فقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه طب كده الراجل ممكن ييأس يقوم النبي يديله الامل بقى يقول له اصبر لان في ناس غيرك اتعذبوا اكتر منك في ناس اتشقوا نصين بالمنشار ويمكن انتوا عارفين قصه اصحاب الاخدود اتشق الراجل بالمنشار فعلا جليس الملك اتشق بالمنشار والراهب اتشق بالمنشار شوف قد ايه وبعدين قال له ايه والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الامر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون خباب بن الأرد اللي اتعذب عذاب شديد جدا عبد الله بن حذافة السهمي اللي أسر عند ملك الروم هو وبعض الصحابة في عهد عمر بن الخطاب وملك الروم يطلب منه بكل صراحة وكل وضوح قال للناس اللي عنده قال لهم راقبوا لي الناس ديت شوفوا لي أكتر واحد بيعبد ربنا عبادة صحيحة أو, أو, أو يعني عنده جهد في العبادة وهاتهولي فله أكتر واحد بيعبد ربنا قيام ليل وصيام نهار عبد الله بن حذافة قال له تعالى ملك الروم عايزك ملك الروم ده كان يمتلك نص الكرة الأرضية فقال أريد أن أعرض عليك أمرا قال ما هو قال أريد أن أعرض عليك أمرا فإن فعلت فإن فعلت سأعطيك نصف ملكي قال ما هو قال أن تتنصر وتترك دينك وأعطيك نصف ملكي قال هيهات هيهات والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم فقال أعطيك, أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي يعني أديك ملك كله قال لا والله فأمر بصليب من الخشب فصلبوه عليه حطوه كده علقوه عليه وأمر برجل عنده مهارة في رمي السهام قال له ارمي السهام حوالين رقبته ورجليه وبطنه ورجليه بس اوعى توصل سهم لجسمه بدأ الراجل يرمي السهام والتاني ملك الروم يقول له ها تتنصر يقول لا قال أنزلوه فلما نزلوه أمر بإحضار قدر كبير جدا جدا وحطوا فيه زيت وولعوا عليه لحد ما وصل لدرجة الغليان وجابوا اتنين من المسلمين حطوهم في القدر أول ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام شافها عبد الله بن حذافة اتفزع فأمرهم إن هم يلقوا عبد الله بن حذافة وأول ما وصلوه عند طرف القدر فبكى فراحوا مرجعينه للملك قالوا له خلاص بكى يعني خلاص يعني هيرجع وهيتنصر قال ها تتنصر قال لا قال فعلام البكاء امال كنت بتبكي ليه قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا يا الله قال لهم انا عايز اي حاجه تفتن الراجل ده قالوا له ملكه جمال الروم نخليها تفتنه ويزني بها وهو شاب عزب عنده حاجه و30 سنه وترك زوجته من اربع شهور دخلوا عليه ملكه جمال الروم متجرده من ملابسها وحطوا له حراسه بره الزنزانه وقالوا لها خشي ومكنيه من نفسك وارادوا ان ينقلوا خبر فتنه واحد من الصحابه لملك الروم دخلت فرمت نفسها في احضانه فابتعد عنها وقال معاذ الله رمت نفسها يمين شمال هنا وهو يبعد عنها يقول معاذ الله فطرقت على الباب نقلت الاخبار واقفين بره نفسهم يقولوا الملك الروم اتفتن وزنى فخرجت وقالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر الله أكبر تحطم الفتنة على أول صخرة من صخور الإيمان ما بقيت إلا فتنة واحدة قال لهم قعدوه في في الزنزانة ودخلوا له خمر ولحم خنزير وسيبوه من غير أكل ثلاث أيام سابوه من غير أكل ثلاث أيام الضرورة تبيح ليه في الوقت ده يا جماعة إن ياكل لحم الخنزير ويشرب الخمر لأنه في مخمصة لأنه مفيش أكل ولا شرب هيموت ساب نفسه من غير أكل وشرب ثلاث أيام فتحوا عليه زنزانة قد انثنى عنقه خلاص هيموت فقالوا له ليه ما أكلتش قال إن الضرورة قد أحلت لي أن أفعل ذلك ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الله ملك الروم حس إن الراجل ده حرام إني اتقتلت قال له تقبل رأسي وأطلق سراحك لكن أصحاب النبي ما يعيشوش لأنفسهم أبدا يا جماعة قال له أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح كل إخواني قال لك ذلك فأطلق سراحه وسراح إخواني فلما قدموا على عمر بن الخطاب فقصوا عليه ما حدث بكى عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة يا الله الناس دي تعبت الناس دي بذلت جهد كبير قوي الإمام ابن تيمية خارج من سجن دمشق راح لبلد تانية لأنه على طول مقضي حياته في السجن راح بلد تانية راحوا مدخلينه برضه السجن دخل لقى الناس قاعدين في السجن ما فيش حاجه خالص بيعملوها غير ان هم عاملين يهزروا ويلعبوا فقال انما خلقتم من اجل ان تعبدوا الله بدا يكلمهم ويذكرهم بالله فاستقام له السجن في يومين بدا يصلوا ورا الصلوات الخمس بدا يعمل لهم دروس علم بعد كل صلاه لحد ما طلع من الحلقه ديت من السجن ده علماء كبار جدا من علماء الامه شوف قد ايه ثم بعد ذلك سجن في سجن القلعه ولما وصل الى هذا السجن وظل فيه فتره كبيره واخد بالك قرأ القرآن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية الثبات يا شباب الثبات والتضحية عمار بن ياسر اللي ربنا رزقه بمسك الختام رجل ضحى بكل حاجة أمه ماتت قدامه فاحتسبها أبوه اتقتل قدامه احتسبه هو نفسه حصل معاه اللي ما حصلش ومات شهيد واحتسب كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى وقال أزفت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا شفت ثبات الناس ده عامل ازاي فين ثباتك انت ده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صاحب اثبت قلب في الكون ده كله كان يسال المولى عز وجل ان يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى فين ثباتك يا شباب فين ثباتكم يا شباب فين ثباتكم يا بنات تلبس حجاب النهارده وبعد اسبوع تخلعه تروح تصلي النهارده وبعد اسبوع تترك الصلاه تبر امك وابوك بعد اسبوع ترجع تعقهم تاكل حلال وبعد كده تاكل حرام ليه عايزين نعيش على الثبات عايزين نعرف قدر هذا الدين عايزين نعيش لله عايزين نرفع شعار وماذا اعددت لها عشان ربنا يكرمنا ونخش الجنه سوا وربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني اسال الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى يعني بحبكم في الله وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما تنساش مسك الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته